السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زلنا نطوف حول حدائق صور القصار واليوم مع صورة جديدة وهي صورة الفيل صورة الفيل وسبحان الله ما هذا الاجتماع في هذه الليالي وهذه الأيام المباركة إلا دليل من دلائل قوة القرآن وأثره في تأثير على النفس فسبحان الله القرآن هو مادة الحياة وهو مادة النور الحصري لا يوجد نور إلا في كتاب الله وأي نور خارج كتاب الله فلا يطلب فالنور الكافي ومخزن النور ومصدر النور هو كتاب الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له إيه؟ نورا فما له بالنور مش هياخد أدنى درجات النور فإن منبع النور هو كتاب الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن ينور صدورنا وينور قلوبنا بكتابه لأن القلب إذا نوره الله بالوحي صارت كل الجوارح تسير بنور من من الله سبحانه وتعالى صورة الفيل هذه الصورة جاءت بعد صورة الهمزة صورة الهمزة اللي ذكرت لنا نموذج من الناس اللي حصل له طغيان في نظرته للمال انشغال بالحياة المادية انشغال بالمال فتجد صورة الفيل تبين لنا ان المال احيانا اما الانسان يكون عنده الموضوع ده كبير قوي ممكن يصل بيه والعياذ بالله الى الطغيان والى الكفر وانه لا يحب ابدا ان يكون هناك منهج مقدس الا ما يريده هو فصورة الفيل بتدينا نموذج المادية دي بتوصل فين في الاخر وبتدينا نموذج من النماذج اللي خسرت اللي ذكرتها سورة العصر وبتدينا نموذج للي حصل له الحطمة واتحطم في الدنيا وانتوا هتدونا نموذج للسكينة ان شاء الله ايه رأيكم هذه مجالس نرجو أن تكون من مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتنزل فيها السكينة فأرجو إن شاء الله نحن نتعرض لهذه السكينة وتسكن جوارح الصورة دي هي ليها قصة في واحد جات له فكرة فكرة فاسدة ايه هي الفكرة دي ان هو شايف ان العرب بيعظموا جدا الكعبة لو دي فيها مشكلة إن, في إن, إن العرب بتعظم الكعبة بقت أحيانا بتحصل مشاكل فحصلت مشاكل إن الناس بتعظم الكعبة وقلوبها بتهوي إلى الكعبة فحب يضيق بس ده جاب من الآخر فقال لك أعمل إيه؟ قال لك أنا في البداية مش هاجي ناحية كعبتهم لكن هعملهم كعبة تانية وهعملهم مكان تاني مقدس ده من وجهة نظره واخلي الناس كلها ايه تنصرف من هنا لهناك الناس عاوزة تنام مش في سماعة بره صغيرة طيب ربنا يجعل السمع خفيف في كلام بيتقال في المسجد ممكن يصحي الناس النايمة بره وفي ناس في المسجد نايمة فكده كده ايه الأمور محصلة بعضها إن شاء الله نرجو أن الشياطين مربوطة في رمضان والمفاهيم إن شاء الله ايه ربنا الناس تفهم صح فهذا الرجل بنى كعبة وسماها القليس خلاص اهو اسم برضه ايه طلع في دماغه كده وراح عامل القليس دي كنيسة كبيرة أوي وعاوز يصرف الناس من قداسة وإن هم يبصوا على الكعبة وينتبهوا للكعبة اللي يروحوا فين القليس ومش هتمشي يعني حتى اسمها مش هينفع يجيب الناس يعني فسبحان الله فهو الراجل ده كان عنده مرض ترجمه في العرض ده ايه هو المرض اللي كان عنده هو عاوز يملك قلوب الناس عاوز ان العقول لا تلتفت الا له لا تعترضه خلاص امر يغلق التكييف يبقى يغلق التكييف لان الطلعه الجايه هيقول لي وقف الدرس هوقف الدرس فانتوا ايه إيه، قولوا سمعا وايه واستطاعه فهذا الرجل عاوز يملك قلوب الناس مش عاوز الناس زي فرعون لما حس ان مكانته بتتهز طلع وعمل خطبة كبيرة جدا في وسط الناس قال لهم لا استنوا تعالوا اعرفكم بيا وبتاع وبدأ يحكي سيرته الذاتية وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إيه- انتبهوا يا جماعة ايه الموضوع ليه اللي هو عاوز يحافظ ان دايما الناس ما تفكرش الا فيه الناس ما تسمعش الا ليه قلوبهم لا تنتبه ولا تقدس الا اياه في بعض الناس بيبقى فاكر ان القداسة بتشترى بالامور المادية فده الراجل ده المادية عليت قوي معاه لدرجة قال لك ايه انا ممكن اخلي الناس تقدس ما انا افعله بماديتي وسبحان الله ولكن هذه الصورة تقول لنا إياك إياك مهما كان الباطل ضخم إن الفيل هنا ده صورة للغازي الباطل الذي يغزو بلاد المسلمين العظيم الضخم يقول لك وأنت مع الله بطير أبابيل ينتهي الأمر أهم حاجة تكون مع مين؟ مع الله فعشان كده أنت هتسمع أصوات وحشرجة هؤلاء تشوفها في الصورة تسمع حشرجة كده تسمع صوت ناس بتتساقط يتساقط الموت من طيور ظاهرها الضعف ليه؟ كيف؟ هنا ده سر الصورة كلها ألم ترى إيه؟ كيف؟ فالراجل ده ده كان شغله الشاغل لكن الصورة بتقول لنا قد إيه اتفرجوا على فعل الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى فعل الله وهتلاقي حرف اللام متكرر في الصورة دي كتير جماعة بتوع التجويد يقول لك لما تيجي تعرف تعرف عاوز تعرف المخرج ده مخرج مخرج الحرف تعمل ايه؟ ايوه تسكنه وت- إيه، تحط ايه؟ ألف قبله فتقول ايه بقى؟ ال سهل ولا صعب؟ طب هات مخرج الهمزة كده مخرج ال- الهاء شفت ت- متعب صح؟ طب هات الضاد على الشروق كده تجيبه خلاص لكن اللام ال فسبحان الله يقول لك ان حتى الحروف التي استعملت هنا قد ايه الدنيا بسيطه وقد ايه الدنيا هينه عند الله سبحانه وتعالى هو علي هين كان في يوم من الايام ايام الاستعمار في مصر في واحد حب يشتغل في في عب الصعيد كده ينصبه واشتغل معاهم وبتاع و- وده انه يديهم هدايا ويشرح لهم وعقيدة التسليس والتصليب والكلام ده كله وفي الاخر خالص بقى جايبهم مرة في اجتماع كده عشان يوري يعني اللي مشغله ان احنا عملنا كده فالراجل اللي بينا... اللي بي اللي بيظبط القعدة يعني يقول لهم يا جماعة بالراحة وروح صلوا على النبي فقال له كده مفيش الدنيا كده ايه باظت اه سبحان الله والله غالب على امره دي فين الآية دي؟ تقرأوها فين؟ أو في سورة إيه؟ يوسف بتلاقيها بارزة جدا في بداية القصة بيقول لك اللي جاي مش هتستوعبه إلا لو لبست نظارة غالب على أمره لأن الأسباب عما تنقطع حدث إذا حدثوك عن الأسباب حدثهم عن رب الأسباب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذا الرجل لما بنى القليس وخلى الناس جه واحد مش معروف هستناك خالص فهذا الرجل راجل عربي عجبوش الموضوع قليسي ومش قليسي ده راح عمل عليها قليس الراجل ده عمل ايه بقى راح دخل الكنيسة دي والناس مش واخدين بالها خلاص وقضى حاد- حاجته فيها احيانا العربي عم ايه يبدع خلاص وسبحان الله هي ديت الأنفة الطبيعية واحد شايف الكعبة و- ويسمع عن إبراهيم عليه السلام و... وليها قداسة وبتاع وأنت تعمل لي حاجة وتقول لي كله يجي هنا وبتاع والكلام ده كله مالوش إلا قضاء الحاجة تاني عرف اتهبل ملك الحبشة فكلف واحد الأمير بتاعه في اليمن قال له أنا ما جيش كانت الحبشة دي حاجة كبيرة أوي سبحان الله فقال له انا ما اطلعش الطلعه دي فبعت ايه يعني حاجه كده زي مثلا يبقى رئيس دوله بيبعت ايه المحافظ حاجه بسيطه في اليمن فقال ايه قال له انت تطلع على العرب تهد لي إيه؟ الكعبه بتاعتهم بقى سبحان الله فدي اصل القصه الراجل ده هيروح ازاي الكعبه ما لازم في واحد بيبي ما هو- هي- واحد لازم يدله على الطريق صح مين اللي هيدله على طريق العرب ويخش منين ويدخل مكة منين وكده في ناس كتير بتبيع خلاص في ناس جاهزة لبيع تبيع يبيع أي يبيع الكعبة عادي جدا في ناس عنده استعداد تقول لك الكعبة اه هتديني ايه هتديني اه ابيع لك الكعبة في واحد اسمه ابو رغال عارفينه انتوا عارفين احفاده لكن ممكن تكونوا واخدين بالكم منه ابو رغال ده اول خائن في العرب مشهور جدا اول من اول من خان في العرب ده اللي قال لهم انا هوديكوا وهوديكوا وهوصلكم وبتاع والكلام ده كله وده ابو رغال عشان كده دايما اعداء المسلمين منهم لا من خارجهم طول ما اعداء المسلمين من خارجنا بفضل الله يقدروا المسلمين يبيدوا اي عدو من ايه من خارجهم لكن امتى بيبقى الخلل آه الأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة ويبقى دايما عدوك منك ده الخطر فنسأل الله أن يوحد قلوب المسلمين على الخير والقصة بقى المشهودة أن هو دخل عشان يهدم الكعبة وحصل وكان معاه إيه؟ الفيل الضخم طبعا العرب ما يعرفوش الكائن ده بيستعمل في الحاجات دي فأول مرة إيه إن دي معركة شديدة جدا تحصل قدامهم ودي برضو ملمح إن هو مثال ونموذج للحروب الغريبة على المسلمين أو على أي حد مهما كانت قوتهم ومهما كان ده بيقولوا ده جابوا أسلحة مش عارف إيه وجايبين ده جايبين فيل لا من الذي خلق الفيل كن معه الموضوع ينتهي لا تنشغل بالفيل ولكن انشغل بمن خلق هذا الفيل والقصة المعروفة اللي كلنا عارفينها وطلع طلع أول ما دخل الفيل يتوجه ناحية الكعبة يرفض وبعدين طلع له مين طلع جد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إبل كتير جدا كله جري بقى كله جري في وقت الجد انسى مفيش حد بيدافع إلا لصاحب اعتقاد فكله جري طب والكعبة وبتاع قال لك لا أصل ده تاريخ ايه قداسة تاريخية مش مش قداسة عقدية يعني ايه تاريخية يعني بيكسبوا مصالح اقتصادية, اقتصادية سياسية سقاية الحاج عمارة المسجد احنا عندنا هنا لمع على الباب بتاع اللي بتاع اه نغير الكسوة اه رش هنا مية اه آه، ظبط البئر بتاع زمزم آه، هو ده عنده ليه سبوبة بيستفيد منها حاسب وسع اللي معاه مفتاح الكعبة وسع اللي معاه المفتاح ال- فكان ديت بالنسبة لهم عشان كده ربنا عاتب الناس اللي بتساوي بين سقاية الحج وعمارة المسجد ايه بالمؤمن والمقاتل والمجاهد قال لك لا لا يستوون اوعى تحط الاثنين دول جنب بعض ما ينفعش ده مجرد بس ما سقيت اتنين حجاج وبتاع وحاسب ومش عارف ايه تبقى ايه راعي الحمى لا فهم كانوا زمان كده الموضوع عندهم ايه قداسة تاريخية بس فكله جري في الجبال وبتاع وبرضه الجيش كان قوي مش قادرين ع- مش هيقدروا عليه لانه جي- جيش قوي الوحيد اللي طلع مين جد النبي طلع له فالراجل لما شافه هابه قال كله يجري الا ده ده شكله ده إيه؟ بايع القضيه قال له ماذا تريد قال ابلي قال ويحك لما رايتك هبتك فلما تكلمت نظر نزلت من نظري جاي هدي بيت ربك تقول لي بس انا عندي غنمه هنا وفي بتاع وانتوا خدتوا الابل فراح قال له الجمله بتاعت كل واحد ممكن يبيع القضيه قال له أما الإبل فإبلي وأما البيت فله رب يحميه احنا مالنا يا عم احنا مالنا ومال الدين واحنا مالنا ومال الجوامع الدين يتاخد الجامع يتقفل الكعبة تتقفل انا مالي ومال الج- الكعبة الكعبة دي كانت بتاعتي خليك جنب الحيط صح الغرفة تقع عليك بس هتقع عليك في قبرك هتقع عليك وانت بتقف بين رب العالمين ويقول لك ماذا فعلت لديني الذي اصطفيتك له هذا الدين ده مش جنة كده يا جماعة الدين ده بذلت فيه المهج الدين ده مش جنة كده ارجع كده ورا ورا ورا ورا البلد دي كانت ايه؟ ما كانتش مسلمة البلد دي ما كانتش مسلمة مصر دي كانت مسلمة؟ ما كانتش مسلمة الدين جاي- جه ازاي؟ جه بالعرق وانتقل لك فانت لازم تحافظ على الدين والعقيدة عشان تنقله للي بعدك تنقله لأولادك تنقله ليه للذرية اللي جاية وإما ستسأل يوم القيامة الجيل اللي جاي ده اديته ايه نقلت الدين ليه ولا لا فكان هذه القصة ثم حدث ما حدث هذه الحادثة حدثت متى آه، يوم ميلاد الرسول ففيها إرهاسات بميلاد النبي وهنا لطيفة أي فائدة إيه الفائدة هنا بقى؟ من اليوم انتهى عصر الطير الأبابيل وسيأتي محمد بوحي يقوم فيه أتباعه بالطير الأبابيل ويحمو هذا الدين خلاص عصر المعجزات وان في حد يجي يحمي الكعبه اه كنا نحميها لما لم يكن إيه؟ هناك من صنعه الوحي لكن سياتي من سيصنع بالوحي فلم يعد يحتاج الى ايه الى هذا التدخل ان التدخل ده والمعجزات دي بتيجي امتى عما تنقطع الاسباب ويراد البيت طب ما الحجاج قبل كده ايه اذى قيل ان اذى ايه جدار من جدار الكعبه ليه طير الابابيل ما نزلش قالوا لانه لم يرد ان يسقط الكعبه هو اراد مين الزبير هو معركه شخص معركه فهم بي بينهم وبين بعض التدافع ده فاصيبت الايه الكعبه فلم يقصد الكعبه ابتداء الطير الابابيل وهنلاقي ان افعال المضارع هنا حاضره ترميهم ليه ليه المعنى ده لانك هتشوفهم كتير في حياتك طول ما انت عايش هتلاقي ان الناس دي كل شويه بتيجي كل شويه بيحاولوا يأذوا ويضيقوا على المسلمين وعلى الاسلام يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كل جملة من دي عاوزة وقفة ألم ترى هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى بعينه ولكن إذا حدثني الوحي صرت صار هذا الحديث أشد مما لو رأيت يعني أنا لو شفت حادثة الفيل حقيقية وعشتها خلاص لن يكون لدي يقين فيها مثلما حدثني ربي عنها مش ألم تعلم يا محمد لا ألم ترى وكأن في ملمح آخر ينبغي مثل هذه المشاهد لا تغيب عنك كأنك تراها انك تشوفها انت تشوف معركة الفيل بعينك بعين القلب وعين العقل ألم ترى انت مش شايف وذلك لازم تتعامل مع الوحي كده انك ما تتعاملش يا جماعه مع حد مع ك- مع كلام الوحي ده ان هي نصيحه آه، يعني tweet ته كده حلوه لا ده حق لا مرية فيه لذلك أول حاجة كان جيفري لانج لما جه يقرأ القرآن وهو ملحد عالم فيزياء مشهور فجه يقرأ فأول حاجة هزته كلمة لا ريب فيه قال لك كل البشر عم يكتبوا كتاب يقول لك ايه الكتاب ده ممكن لو فيه سقطات وبتاع ابعتوا لي على الايميل وبتاع و... والكتاب ممكن تلاقوا فيه غلطات واعذرونا ومش عارف ايه انا اقرا الكتاب من اول سطر بيقول لك ايه الكتاب ده ما فيهوش ادنى شك إيه التحدي الرهيب ده فعارف ان هو كده ايه صح عقله فالعقل يصحى ألم ترى كيف كيف دي مهمة أوي دي المراد أن الله سبحانه وتعالى يريد منا إن إحنا نقف مع كيف دي ونعيش مع كيف ما تنشغلش بالقصة وأحداثها واللي حصل بالظبط وكده لا لا تنشغل بمين بكيف كيف أن يكون في فيل وطير أبابيل تنهي هذا الفيل بمن معه كيف فعل ربك فعل عندما تأتي فيراد منك أن تنظر للفاعل عمل إذا أتت يراد منك أن تنظر للعمل لا للعامل ماشي يا بنو وعملوا الصالحات المراد هنا إيه بص على الصالحات مش تبص على العامل مش يفرق معانا مين العامل المهم هو ايه ان في صلاح والدنيا شغاله لكن فعل من الذي فعل هنا انظر تاني حاجه ان العمل بيبقى مستمر الفعل بيجي مره واحده وينهي الفعل في النهايه الم ترى كيف فعل ودي من ضمن الحاجات المهمه قوي ان احنا يا جماعه القصه دي فيها خرق للسنن اللي احنا عارفينها صح ودي قاعدة مهمة أوي إن في تدليس بيحصل وأحيانا بيكون هو السبب المركزي لإلحاد ناس كتير إن العلم محصور في الحاجة التجريبية بس فبالتالي ما عرفش يفهم الإسراء والمعراج فبيكذبها وتاني يوم يقول لك ما قصدتش مش مهم هو إن النفاق كده آه، مثلا ما يقول لك لا الطير الابيل هنا آه، وفي في تفاسير كده سبحان الله في بعض المفسرين المعاصرين مش عارف ي- يفسر الطير الابيل بالمعجزه فيقول لك ايه ده ده نوع من الذباب ارسله الله وكان الذباب ده عنده شايل مش عارف ايه فجالهم الجدري ليه هو ايه اللي هنا ضاغط عليه بيدور على تفسير ايه علمي مقبول طب هو ايه المشكله مشكلة التفاسير دي إن هي تفاسير يعني مسلوخة ممسوخة هو إيه السبب وعلى فكرة هي ناس كبيرة بس مش عارف- مش هنفع إيه يعني أقول اسمها دلوقتي عارفين إيه السبب اللي بيخلي حد يقول كده؟ أنه لا يرى قدرة الله إلا كقدرة المخلوق مش عارف يشوفها غير زي قدرة المخلوق يا جماعة إذا تكلمنا عن قدرة الله فلا تخضع للسنن أنا قدرتي أنا وأنت تخضع للسنن قدرة الله لا تخضع للسنن يعني إيه لا تخضع للسنن يعني إزاي واحد في مكة وبعدين يروح لغاية القدس ويرجع تاني في ساعات من بالليل وهم بياخدوها شهر إزاي دي دي قدرة مين قدرة مين لا قدرتي أنا أنا بسأل عليه إحنا بنروح في شهر ونيجي في شهر دي يبقى مين اللي بيعملها البشر لكن رب البشر ما ينفعش تقيس القدرة دي على دي ولذلك اول ما بيتزنق حد في كده لا احنا عندنا بقى كمسلمين العلم من العلم العلم التجريبي ومن العلم فعل الله انا عندي ده ومن العلم الغيب ده علم عندنا انا عندي العلم كمسلم هو ده العلم النافع مش العلم المحسوس بس او العلم التجريبي بس ألم ترى كيف فعل ربك هذه فيها الرعاية ربك الذي يرعاك يا محمد ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا يا جماعة المسافة بين أبو بكر والنبي مسافة كبيرة ولا قليلة؟ ها بين أبو بكر وبين النبي يعني أبو بكر آه كان ممكن يبقى نبي يا جماعة المسافة مهولة هذا نبي وهذا ليس بنبي دي لازم تبقى مفهومة مقام النبوة ده مقام عصمة مقام الوحي مقام المعجزات مقام لا يقارن بأي مقام تاني عشان كده واحنا بنتعامل مع النبي مش بنتعامل معاه ان هو ايه يعني ابو بكر وعمر وكمان اتنين كده لا كل البشر لو كلهم زي ابو بكر ما يقربوش من النبي ولا يقربوا من اي نبي مقام النبوة ده يا جماعة مقام حساس جدا عشان كده وانت بتتكلم على الانبياء لازم تبقى قلبك واقف انتباه لا لازم تشوفها كده المعجزات بتاعتهم ولذلك كان ليهم خصوصيات منها خصوصية الايه التبرك بايه باشيائهم يعني التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بلال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ياخد الوضوء ويتبرك بيه دي خصوصية لو ابو بكر بيتوضا بزمزم ما تعرفش تعمل كده ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف مختلف معاه طب هو الاختلاف ده يخليه ان احنا نقله لا وده المحك بقى نحن نرى مقام النبي لأنه رزق بركة من عند الله دي تفرق كتير كلمة من عند الله دي هو ارتفع في قلوبنا لأنه أخذ البركة من عند الله مش بركة ذاتية لذلك من الخطر ان احنا نقول ان البركة بركة النبي انتهت بموته ايه الخطر في الجملة دي كأنها البركة مرتبطة بذاته لا نقول هو مبارك لأن البركة التي من عند الله كانت عليه لكن احنا بنقول إن آثاره فقدت ولم تعد موجودة بعد موته آه يبقى ده الضبط ما الكلام ده مهم قوي ربك الذي يرعاك ربك الذي سيأتي بك ويكون من خلالك محمد وحي ينهي أمثال هؤلاء مرة أخرى أصحاب الفيل عم نقول أصحاب رسول الله عم نقول أصحاب رسول الله يبقى كلمة الصحب دي عم نقولها يبقى الحاجة الحاجة دي كلمة الصحب دي بيبقى هم أقل من اللي اتنسبوا ليه فاهمين؟ يعني أصحاب رسول الله هم أقل من الرسول أصحاب الجنة من الجنة دي أفخم منهم بكتير هم إيه؟ أقل يعني الأقل بينسب للحاجة الكبيرة فأصحاب الفيل كأن الله يحقرهم فاهمين؟ أنهم صاروا أدنى من الفيل واصلة الفكرة؟ فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يا سلام ألم يجعل كيدهم هم كانوا عاوزين إيه؟ كانوا عاوزين إن القداسة وإن الوجهة العبادية والوجهة المقدسة تنتقل من مكة وتروح فين؟ تروح عندهم وبعد كده بعد ما تروح للحبشة اللوازم بقى يبقى من المقدس هؤلاء هؤلاء سبحان الله ده اللي كانوا هم عاوزينه آه. يبطل الله هذا الكيد وينعكس واللي يحصل يزداد تزداد قداسة إيه؟ الكعبة يعني الكيد هنا معناه إيه؟ يقولوا العلماء يقولوا ايه يذكر الكيد متى عندما ينقلب الهدف ويأتي بضده فاهمين والله العظيم يا جماعة الصورة دي بتقول لنا دبروا ودبرنا ومكروا ومكرنا وكادوا وكدنا ودي دايما الصورة دي تخليك دايما ايه قلبك يرفرف صورة الفيل دي بتقول لك مش هيفهمها إلا اللي عنده يقين في كيد ربك ألم يجعل كيدهم في تضليل مش كان ممكن يحصل لهم مجموعة من البلطجية يطلعوا عليهم في وسط الطريق ويثبتوهم الفيل يموت من الحر وهو جاي يتوهوا في الصحراء لا لا لا خليهم يجوا لغاية المكان ده يلا زي فرعون مش كان ممكن الموضوع ده يعني انتوا فاكرين يوم سيدنا عس... سيدنا موسى عليه السلام ورمى التعبان ما التعبان اللي قاعد امال ياكل التعابين دي ما يروح هابش رقبة فرعون ونخلص ولا يا معبود مش كان طلع وطلع عمال ياكل ياكل وراح هبشه ما لو هبش فرعون هيجي همان ولو جه همان هيجي بالليل قارون ولو جه قارون لا الطلعه كله يطلع كله وهو قال كده قال انا مش عاوز ولا واحد قاعد في البلد دي كله يجي كله يجي طب الراجل العطاش اللي احيانا بياخد اسم الكتيبه يجي ليه عشان كله يخش البحر الجيل ده يجيب اخره يا سبحان الله عشان ربنا ايه يستأصل هؤلاء ويكشف بني إسرائيل أمام أنفسهم وصواه النجم بالفريق كله خلاص ما عادش فيه ولا وحدة فرعونية في البلد كله راح خلاص ربنا بقى يعين موسى عليكم عشان دول أول ما طلعوا قالوا إيه بس عاوزين إله اه والله والقرطبي بيقول ما زالت أقدامهم مبتلة بالماء طب يا أخي نشف أنت لسه رجلك مبتلة بالنعمة عشان كده سيدنا موسى سبحان من ثبته ولم يمت بجلطة وهو سبحان الله في موطن الأعراب وهو بيتكلم أقسم بالله أنت حاسس إن الحروف سخنة وهو بيقول لهم متبر ما هم فيه إيه ده؟ لا فلقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عما يحصل حاجة الله يرحم موسى فيذكره ويقتدي به صلى الله عليه وسلم وبعدين شوفوا يا جماعة الخ... الناس دي مش مش ربنا خربهم بس شوف الكلمة دي كيدهم ايه في تضليل قلت لكم في دي بتفيد الانغماس يعني بقول لك انا ايدي دخلت جوه الاناء يبقى ايدي كلها في في الاناء صح يبقى الاناء يحيط به دول الضلال عامل زي البيت دخلوا رشقوا فيه شوفوا سبحان الله عما خطة هؤلاء يكونوا ايه في ضلال وتضليل هنا يقولوا العلماء تضليل غير ضلال مش في ضلال في تضليل يفيد ان التضليل ده مستمر اي خسارة بعد خسارة ولذلك في بعض الناس تشوفه يرشق يطلع من واحدة يرشق في واحدة يطلع في واحدة يرشق في واحدة ملوش حد ليه لا يصلح عمل المفسدين في تضليل في ناس كده كل واحد بقى بيظلم كل واحد واخد ورث اخواته كل واحد مش عارف واكل مال حلال كل واحد بقى عامل مشاكل وبيخطط لمجد معين سبحان الله ألم يجعل كيدهم في تضليل إيه اللي حصل بعد كده مش كل حاجة هنحكيها في وقت- نفس الوقت نعين حاجة لبكرة نكمل غدا إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا واستغفر الله.